باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا كنا اخدنا قبل كده قصة يوحنا المعمدان والنهاردة الدور على قصة معمودية ربنا يسوع المسيح طبعا دي وردت بتفاصيل في الأربعة أناجيل لكن احنا هناخدها من إنجيل متى وإذا كان في كلمة أو تعبير ورد في أحد الأناجيل الأخرى هنزوده في إنجيل متى إصحاح ثلاثة ومن الآية 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه طبعا احنا كنا أخذنا قبل كده إن الرب يسوع بعد عودته من مصر وهو طفل سكن في الجليل وعاش طول طفولته وشبابه المبكر في الجليل في مدينة الناصرة وبقى اسمه يسوع الناصري أو يسوع الجليلي دلوقتي هيبتدي يخدم فخرج من الجليل وجاء إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه طبعا الأردن هنا مقصود به نهر الأردن في دولة دلوقتي اسمها دولة الأردن لكن دي الاسم هنا اسم النهر نهر الأردن له ذكريات في الكتاب المقدس أول حاجة إن شعب الله بعد ما عاش في البرية أربعين سنة برية سيناء لما جم يدخلوا الأرض اللي هم موعودين بيها لقوا نفسهم بينهم بين الأرض نهر الأردن فكان لازم يعبروه والعبور حصلت معجزة تشبه المعجزة اللي حصلت في خروجهم من أرض مصر لما انشأ البحر الأحمر البحر الأحمر انشأ لما موسى ضربه بالعصاية نهر الأردن شقه يشوع ابن ابن نون اللي هو خليفة موسى البحر الأحمر لما انشأ بقت المية من ناحيتين زي سور وهم ماشيين في قاع البحر في نهر الأردن طبعا انتوا عارفين البحر غير النهر النهر عبارة عن مية بتجري من منطقة لمنطقة زي ما احنا عندنا في النيل جاي من الصعيد لوجه بحر الحتة اللي جاي منها النهر وقفت والتيار اللي ماشي كده بدأ يجري ويسيب الأرض فاضية وعدى الشعب في قاع نهر الأردن ووصلوا إلى أرض الموعد ويشوع قال لهم أخذوا 12 حجر ونصبوها في قاع النهر كنوع من التذكار عبور نهر الأردن يمثل ميراث ملكوت السماوات بالنسبة له فإذا كان المسيح اعتمد في الأردن فكأنه بيفكرنا بأحد مفاعيل المعمودية وهي إن إحنا بناخد ملكوت السماوات زي لما الشعب عبروا النهر دخلوا الأرض إحنا نعبر المعمودية ندخل السماء القصة التانية هي إيليا مع إليشع في وقت اختطافه للسماء كان إليشع تلميذه معاه وبعدين بعيد كده يعني ناحية الأردن اختطف إيليا وفي مركبة النار وإليشع أخذ الرداء بتاعه ضرب به الأردن وعد قصة إيليا بتكشف لينا أيضا أن عبور الأردن أو الدخول في مياه الأردن يخلينا نعمل زي ايليا نصعد الى السماء واذا كان ايليا صعد في مركبه من النار فيبقى عندنا الماء والنار اهو النار اللي هي الروح القدس ادي الميه بتاعت نهر الاردن والنار اللي طلعته للسماء يبقى احنا كمان بنجتاز نفس الخبره بتاعت ايليا لما بنتعامد والقصة الثالثة الخاصة بنهر الأردن قصة نعمان السرياني اللي كان أبرز وجه لإليشع يصلي له عشان يخف باعتباره رجل الله ونعمان ده كان سورياني يعني كان أممي مش من شعب الله فإليشع قال لجحز تلميذه قول لنعمان يغطس نفسه في النهر هيطلع سليم لما غطس نفسه في النهر طلع يقول الكتاب لحمه كلحم صبي بعد ما كان أبرز لحمه تجدد وده بيدي إشارة إلى إن المعمودية تعطي طبيعة جديدة وميلاد جديد واحد بيتولد من جديد يبقى زي الطفل الصغير قصة يشوع مع نهر الأردن بتدينا ميراث ملكوت السماوات قصة إيليا مع نهر الأردن بتدينا الصعود إلى السماء قصة نعمان مع نهر الأردن بتدينا التجديد الطبيعة الجديدة والميلاد الجديد والتطهير لأنه كان نجس بسبب البرص بقى طاهر جاء يسوع من الجليل إلى الأردن وأدي إحنا أول ما سمعنا كلمة الأردن افتكرنا هذه الذكريات اللي موجودة في العهد القديم جاء إلى يوحنا ليعتمد منه هنا بقى سؤال صعب الإجابة عليه لما احنا عارفين ان معمودية يوحنا هي للتوبة ولمغفرة الخطية المسيح يعتمد ليه اذا كنت انت قدوس وبلا شر لماذا تعتمد دي معمودية الخطاة في الحقيقة السيد المسيح جاوب إجابة بتبين ليه هو اعتمد قال ليوحنا يليق بنا أن نكمل كل بر فالمسيح اعتمد لكي يكمل كل بر وأنا هشرح لكم كمان شوية يعني إيه كمل كل بر الحاجة التانية إذا كانوا الناس الخطاة هم اللي بيجوا عشان يعتمدوا من يوحنا فمش غريب ان المسيح يجي معاهم لان ذكر عنه في النبوة احصي مع ايه مع اثمة يعني لو قلت ليوحنا انت عمدت كام واحد النهاردة يقول لي خمسين من ضمنهم واحد اللي هو مين ربنا يبقى احصي مع اثمه وعند موته ايضا احصي مع اثمه القائد بيقول النهارده عندنا كام واحد اتصل بقاله ثلاثة فالمسيح بقى من ضمن الايه الثلاثة احصي مع اثمه وفي معلومة انتوا عارفينها ان المسيح كان لازم يشبهنا في كل شيء ما عدا الخطية فلو رحنا نعمل خطيه لو رحنا نعمل خطية مش هيجي معانا لو رحنا نتوب هيجي معانا واخدين بالكم من دي فشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية فما فيش مانع انه يشترك معنا في التوبة بالرغم ان هو بلا خطية والسيد المسيح وهو رايح ليوحنا يعتمد منه كأنه أخذ على عاتقه مسؤولية خطايا الناس فبيقول انا حمل الله الذي يحمل خطية العالم ما دام خطية العالم جت فوق كتافي يلا بالمرة اروح واعتمد من يوحنا كمندوب عن البشر كمسؤول عن غفران خطايا البشر هو واخد على عاتقه مسؤولية خطايا الناس دي تشبه إلى حد ما الاب الكاهن في كنيستنا القبطية لما بيقعد يسمع اعترافاتكم كأنه شالها على كتافه ويدخل قدام ربنا يقدم توبة توبة عن ايه يا ابونا انت ما انت ما غلطتش انت راجل كويس يقول توب عن الشعب مندوبا عن الشعب يقف ويصرخ ويقول له يا الله ارحمنا اغفر لنا خطايانا طب انت مالك يقول ما انا شلتهم انا شلت كل هم الشعب وخطاياه فوق كتافي عشان كده هتلاحظوا المعلومة دي قلتها لكم قبل كده بس دي كمان مكانها بالظبط هنا في العهد القديم كان الانسان اللي يغلط يجيب خروف ويحط ايده فوق راس الخروف فتنتقل الخطية من الخاطي للخروف لما يذبحوه يبقى الخطية ماتت لما يكون في خطية على مستوى الشعب كله كان يبقى اللي بيقدم الذبيحة رئيس الكهن مش أي كهن عادي فيجيب الخروف أو عجل ويضع رئيس الكهنة إيده على رأس العجل فتنتقل الخطية من الكهن من رئيس الكهنة للذبيحة بس هي في الحقيقة مش خطية رئيس الكهنة خطية مين؟ الشعب كله فتنتقل الى الذبيحه لما تتذبح تبقى ماتت الخطيه هناك حاجة عجيبة بقى في كنيستنا القبطية دي موجودة في الكتاب المقدس كمان مش في الكنيسة القبطية بس لما بنيجي نرسم قسيس بيعمل ايه يجي سيدنا البابا يضع يده على رأس الكاهن الشخص اللي هيترشح للكهنوت طبعا هنا وضع اليد هيخلي الروح القدس يحل عليه يعطيه موهبة الكهنوت وسلطان الكهنوت لكن فيها نفس المعنى بتاع زمان كأن أبونا دوت بقى ذبيح هيندبح كل يوم من أجل الناس وكأن خطايا الشعب رئيس الكهنة اللي هو البابا وضعها على رأسه علشان يدخل بيها قدام المسيح تتشاف ساعة لما حط ايده البابا فوق راس الكاهن او الاسقف كأنه بيقول له أنت اليوم صرت ذبيح وأنت اليوم صرت مسؤول عن هذا الشعب وعن خطاياه لو الشعب ما تبش أنت لازم تتوب نيابة عنهم ولو الشعب ما تبش وأنت ما تبتش أنتوا الاتنين هتضيعوا واخدين بالكم من دي أنت هتشيل خطايا الشعب تدخلها عند ربنا عشان تتغفر فالسيد المسيح بقى كان أكتر واحد ينطبق عليه هذا المعنى انه حمل خطايا الناس ودخل بيها في نار الصليب عشان تتحرق الخطيه ويقوم المسيح وقد غفر لنا ايه خطايانا فاذا كان هو هيحمل خطايا العالم فكان يليق به ان ياتي ايضا الى معموديه يوحنا كمثل تائب وهو بغير خطيه وحده برضو لما نسأل تاني لماذا اعتمد المسيح من يوحنا في إجابة نمرة ثلاثة ما هو واحد يكمل كل بر اتنين أحصي مع أثمة ونمرة ثلاثة لأن في هذا اليوم هيتم تكريس المسيح للخدمة لما يحل عليه الروح القدس ودي هشرحها لكم برضه بالتفصيل كمان شوية تكريس المسيح للخدمة زي بالظبط رسامة الكاهن يحل عليها الروح القدس فيبتدي يخدم ونمرة أربعة عشان يأسس لينا سر المعمودية المقدسة ما هو المسيح لو ما كانش اعتمد كان ممكن ناس تعترض وتقول ما احناش هنعتمد إذا كان المسيح ما عملش كده احنا هنعمل ليه فهو اعتمد لكي يؤسس لنا سر المعمودية بالماء والروح وبالتغطيس لأن هو نزل في الماء فإذا جاء في بالك السؤال لماذا اعتمد المسيح تقول أربع إجابات واحد ليكمل كل بر اثنين لكي يكون أحصي مع أثمة ويشابهنا في كل شيء ما عدا الخطية ثلاثة تكريسه للخدمة بداية خدمته أربعة يؤسس سر المعمودية لما جه ليعتمد من يوحنا الآية رقم 14 تقول ولكن يوحنا منعه يوحنا استكتر وقال له كده أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي هي الدنيا اتقلبت ولا إيه أنت مفروض تيجي بكل سلطان وتعمدني أنا محتاج لكن قبل ما ادخل في كلمة انا محتاج هقف شوية عند كلمة منعه لوحظ ان كلمة يمنع دايما تيجي مع المعمودية يعني مثلا في قصة الخصي الحبشي اللي عمده في لبس بيقول ايه قال الخصي هوذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد فقال فيلبس ان كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فاجاب وقال انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله فراح معمده فيلبس هنا السؤال بتاع الخصي عمل تمانية بيقول ماذا يمنع يوحنا منع المسيح قال له مش هعمدك ممنوع ففي الخصي بيسأل ماذا يمنع في سفر الأعمال إصحاح عشرة القصة بتاعت معمودية كورنيليوس انتوا عارفين كورنيليوس ده اللي هو مين لازم تجاوبون مين اول اممي يتعمد قبل كده كان كل اللي بيتعمدوا يهود اول اممي يتعمد كان كورنيليوس بطرس رايح عشان يعمده وهو متشكك هو هو المفروض الامم يتعمدوا وهو مش عارف وهو عمال بيوعظ بطرس حل الروح القدس على كورنيليوس والناس الموجودين وتكلموا بألسنة فأجاب بطرس وقال إيه أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء كلمة إيه يمنع أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قبلوا الروح القدس كما نحن أيضا وأمر أن يعتمدوا باسم الرب لما عمد كورنيليوس رجع اورشليم الناس زعلوا منه ازاي تعمد واحد اممي فلما شرح لهم شرح لهم بطرس القصة والملابسات وقال لهم ان ربنا نفسه بعت عليهم الروح القدس فقال ايه فمن انا اقادر ان امنع الله يعني برضو كلمة امنع جاي مع الايه المعمودية أقادر أن أمنع الله فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا مجدون الله قائلين إذا أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة اقتنعوا إن من حق الأمم يتعمدوا بس أنا يهمني كلمة إيه يمنع قد الخص وقد في قصة كرنيليوس وفي حديث بطرس في سفر أرمية اصحاح خمسة نبوة بيقول فيها خطاياكم منعت الخير عنكم طبعا لا يوجد خير اعظم من خير المعمودية سيد المسيح وهو بيوبخ الكتبة والفريسيين في انجيل لو اصحاح 11 قال لهم ويل لكم ايها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة ما دخلتم أنتم والداخلون إيه؟ منعتموهم. الداخلون دوا هو إحنا بندخل للمسيح عن طريق إيه؟ معمودية. نتيجة الملاحظة دي في آباء قديسين هما بيشرحوا قالوا فاكرين الآية اللي بتقول دعوا الأولاد كملوها أنتوا بقى. دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماء قالوا الآية دي كان المسيح يتكلم فيها عن المعمودية لا تمنعوا الأولاد عن المعمودية اللفظ مرتبط بالمعمودية ماذا يمنع أن أعتمد يوحنا يقول لك منعه فالمسيح قال عن الأطفال ولا إيه ولا تمنعوه منعه طبعا اتضاعا منه وقال له انا محتاج كلمة جميلة كلمة انا محتاج بدأت تتكرر على ألسنة المسيحيين لما حد بيقول لك صلي لي يا اخ فلان بتقول له ايه انا اللي محتاج كلمه جميله بتدل على اتضاع النفس يوحنا قال له انا محتاج وفعلا يوحنا كان محتاج المسيح وحده هو الغير محتاج لان المسيح وحده هو الذي بلا خطيه لكن يوحنا بالرغم انه قديس عظيم واعظم مواليد النساء وهو اللي هيجلس عن يسار المسيح في ملكوته واليمين هتبقى العذراء مريم ومع ذلك هو والعذراء مريم كانوا محتاجين خلاص المسيح ومعموديته فقال له انا محتاج اما المسيح فهو وحده بلا احتياج تعرفين ليه لانه قدوس وبلا شر أشعيا النبي قال عنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش والسيد المسيح وقف وسط اليهود وقال لهم من منكم يبكتني على خطية طبعا لو كان واقف وسط أحبائه واللي بيحترموه كانوا له العفو العفو العفو يعني نوع من المجاملة لكن لما يكون واقف في وسط اعدائه اللي بيتصيدوا له غلطه وقال لهم من منكم يبكتني على خطيه محدش قدر يمسك عليه غلطه يبقى هو فعلا قدوس وبلا شر في رسالة يوحنا الأولى يقول عن السيد المسيح إن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية شهادة يوحنا الحبيب عنه ومعلمنا بطرس يقول في رسالته عن المسيح الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر هو طبعا مقتبسها عن أشعياء ومعلمنا بولس في رسالة العبرانيين يقول عن المسيح مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية شبهنا في كل شيء ما عدا ايه خطيه وبرضه في رسالة العبرانيين يقول عن المسيح كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات وفي رسالة كورنثوس الثانية يتقال لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا خلي بالكم الذي لم يعرف خطيه صار ايه مش صار خاطي لا حاشا صار خطيه يعني تتخيلوا المنظر فاكرين لما الملكه هيلانا دورت على خشبه الصليب لقيتها فين كومة زباله كل اللي عنده زباله يجي يرمي على الصليب يجي لغايه ما بقى كومة زباله اللي, شا... اللي ماشي شايف ايه كومة زبالة ما يعرفش ان تحتها خشبة صليب مقدس تخيلوا نفس المنظر كل اللي عنده خطية رماها فوق المسيح فبقى كومة خطية لكن هو جوه ايه قدوس بلا شر لما جت الملكة هلانا شالت الزبالة طلعت الصليب بيعمل معجزات أقام ميت فالمسيح صار خطية بقى كومة من الخطايا لأن كل خطايا البشر وتجادفهم جت عليه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه العجيب ان في واحد شهد عن المسيح انه بلا خطية والواحد ده عجيب جدا اللي هو اللص اليمين مش قال كده يقول اما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله جت في انجيل لقا لم يفعل شيئا ليس في محله قال له ان احنا بعدل جزينا واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله المسيح وحده بلا خطية وما كانش ممكن يبقى بخطية لان لو كان في خطية ما كانش ينفع يكون فادي او مخلص عامل زي ما يكون واحد محتاجين ننقل له دم لازم اللي هيديله دم يكون ايه دم نضيف ما فيهوش امراض لو في اي نوع من المرض هينفع ينفعش يقول له انت بدل ما هتعطي حياه للمريض هتديله موت فاذا كان الفادي في اي نوع من الخطا او الخطيه كانش يبقى ينفع فادي كنا نقول له ايها الطبيب اشفي نفسك كان لازم يكون بلا لوم عشان كده يوحنا فاهم دي قال له انا محتاج مش انت اللي محتاج انا محتاج ان اعتمد منك وانت تاتي الي فاجاب يسوع وقال له اسمح الان نفسي نتعلم الكلمات الرقيقه بتاعت المسيح اسمح الان تخيلوا الخالق بيقول لخالقته اسمح الآن كلمة رقيقة كل كلمات السيد المسيح اللي استخدمها كانت كلمات في منتهى الرقة وال والجمال طبعا ما يمنعش ان هو يكون حاسم يعني وقف قدام الخطاة وقال لهم ايها الكتبة والفريسيون الايه المرؤون وقال لهم ويل لكم لكن مع النفوس الوديعة يصير وديعا اسمح الآن اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر ما قالوش كمان يليق بي أن أكمل كل بر قال احنا كمان كلنا لازم نكمل كل بر حط نفسه ايه معانا في وسطنا يليق بنا ان نكمل بيقول له كمان انت يا يوحنا يليق بك ان تكمل كل بر احنا الاثنين مع بعض دي طريقة بنتعلمها من المسيح ان الخادم لما يجي يخدم الناس ويوعظ ما يقولش يا خطاة توبوا يقول يلا نتوب مع بعض واخدين بالكم يحط نفسه في وسط الناس ما احناش من عجينة تانية يلا نتوب يلا نصلي بعمق يلا نصوم صياما حقيقيا مع بعضينا اذا كان السيد نفسه قال كده ليوحنا يليق بنا ان نكمل كل بر يعني ايه بقى يكمل كل بر هو انت يا رب يسوع ناقصك بر يقول طبعا لا السيد المسيح هو البر نفسه ده من ضمن النبوات اللي اتقالت عنه في العهد القديم الرب برنا يعني المسيح هو برنا هتكمل ايه يكمل كل بر بمعنى انه يكمله نيابة عنا زي ما احنا عمالين دلوقتي في الصيام الكبير نقول يسوع المسيح ايه صام عنا وبعدين نقول كمان يسوع المسيح صلب عنا وقام من اجلنا هناك قاعدة قالها القديس كيرلس الكبير اللي هو البابا عمود الدين قال كل ما عمله المسيح بالجسد كان من أجلنا مفيش حاجة عملها لنفسه فيكمل كل بر من أجلنا طب يعني إيه بر البر يعني الأعمال الصالحة يعني أنت لما تدفع صدقة هدي أعمال بر لما تقف تصلي ده بر لما تصوم ده بر لما تخدم الآخرين كلها أعمال بر سيد المسيح ما كانش محتاج هو مليان بالبر بالرغم ان هو مليان بالبر ولكنه كان يعمل اعمال البر من اجلنا يخزنها لينا عامل زي ما يكون واحد راجل غني مليونير او مالتي مليونير عنده ملايين ملايين الجنيهات وبعدين بيشتغل بايده تقول لي يا عم انت واحد من غيرك يقعد في فيلا على البحر يتمتع بالهواء الجميل والدنيا الجميله وما يقولش هم بكره لانك انت عندك فلوس لو لو خدت منها بمحلات ما بتخلص يقول لا انا بحب الشغل طب شغل بايدك ما انت عندك خدامين يقول انا بحب الشغل طب الشغل دوت هيجيب لك فلوس يجيب فلوس طب هتعمل بيها ايه اسيبها لعيالي انا مش عايز حاجه اهو المسيح كان عنده كنوز من البر ومع ذلك عمال بيعمل اعمال بر عشان يسيب لنا رصيد نصرف منه قبل الختان ودخل في الهيكل في أربعين يوم من ميلاده وآدي بيعتمد من يوحنا وبعد المعمودية صام أربعين يوم وبعدين كان كل يوم سبت يدخل المجمع وكان في العيد يطلع للهيكل يعيد ويقدم ذبايح بيعمل زي زي بيت الناس اقول له طب يا رب يسوع انت محتاج الحاجات دي يقول انتوا اللي محتاجينها انت بدوني مش هتعرف تعمل حاجة مش قال كده بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا وان عملت هيبقى الشغل بتاعك فالصو المسيح وحده لان هو الله المتجسد الاعمال الصالحة اللي يعملها تبقى لها قيمة لأن دي أعمال الله المتجسد عملها بصفته إنسان زي زينا لكن لها البعد الإلهي لها البعد الإلهي فبقى لها قيمة جبارة زي ما يكون بتضرب واحد في مليون الواحد بقى كام بقى مليون فإذا كان المسيح قيمته بس مش مليون بقى ده قيمته لا نهاية اضرب واحد في ما لا نهاية يبقى ما لا شيء ملوش حدود إذا كنت أنت بتصوم صيامك ضعيف ومريض لكن لما المسيح يصوم صيام صيام بقى عشان كده هو راح مخزن لينا البر اللي هو عمله طب وبعدين استفيد انا بيه ازاي كل ما انت تعمل عمل صالح العمل اللي انت بتعمله ياخد قوته من اللي عمله المسيح مش من اللي انت عملته يعني انت النهاردة صايم الصيام الكبير ده بالذات قيمة صيامك ان انت اشتركت مع المسيح في الصيام فكأن المسيح هو اللي صايم جواك يبقى الصيام ده ليه قيمة ولا ملوش ده المسيح اللي صايم جواك تخيلوا بقى لو كان المسيح ما صامش كان تبقى صياماتنا ملهاش معنى ولا قوة وكذلك في الصلاة وكذلك في أي عمل عمله المسيح أدي كلمة إنه كمل كل بر عشان أخزن لك رصيد من البر تصرف منه طول العمر مش أنت بس كل البشرية وتصرف من هذا البر ويزيد ما يقلش شفتوا النعمة يزيد ما يقلش وده اللي بنسميه بر الايمان ان انت تؤمن بالمسيح فكل ما تعمل حاجة تاخد قوتها من اعمال المسيح لكن الذين لم يؤمنوا بالمسيح هيبقى اللي بيعملوه يسموه البر الذاتي واحد صايم وهو مش مؤمن بالمسيح يبقى البر الذاتي وانتوا تسمعوا طبعا وعارفين ان البر الذاتي دوت ملوش قيمة قدام الله لانه هيبقى فخر باعمال الانسان مش فخر بالمسيح عشان كده ينبغي ان نكمل كل بر من اجل الناس من اجل البشر المسيح هي هيرصد لينا في البنك السماوي رصيد ضخم جدا من البر بتاعه واحنا نغرف ونشبع خدوا مثلا حد فيكم اتصلب او ندق في ايده مسمار تقول لي ما حصلش مين اللي اتصلب ودق في ايده المسمار المسيح ومع ذلك لما تدخل في المعمودية يبقى كأنك اتصلبت وندق في ايدك المسمار وكل ما تيجي تتناول انت مؤمن ان اللي على المسبح جسد حقيقي ودم حقيقي وتدخل تتناول كأنك اتصلبت مع المسيح واخدت كل الفايدة بتاعة صليب المسيح وانت قاعد مكانك ولا اتصرفت ولا حاجة مش دي نعمة هو ده بر المسيح اللي عمله وخزنه من اجلنا في كل مرة تقف تصلي انت بتاخد من هذا البر وتكتسي وتشبع هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر حينئذ سمح له على قد ما يوحنا كان متهيب الموقف وحاسس انه مش سهل ان يا عم تسيده وخالقه لكن لما المسيح قال له اسمح الان قال له تحت امرك ودي عمل زي ما يكون واحد مثلا نيجي نقول له يا اخ فلان احنا عايزينك تيجي الكنيسه تبقى كاهن يقول انا ما ينفعش انا مش لاقيين غيري انا انا اللي تجيبوني ابقى قسيس مش ممكن دي مسؤوليه خطيره وانا انسان خاطي ولسه ما كملتش توبه وازاي اقود شعب وانا مش عارف حاجه نقول له بس اسمع الكلام يقول طب انا تحت امركم بس انا انا خايف لان انا مش مش كويس لما يكون الانسان عنده هذا الاحساس نفرح بيه ونقول ده ينفع انت عارفين امتى ما ينفعش لما يجي يقول انا عايز ابقى قسيس نقول له ما عندناش الحكايه دي خالص مين زكاك يقول انا ايه اللي ايه اللي ناقصني ايه اللي ناقصني نقول له لا ده انت ناقصك كتير عندما يشعر الانسان في ذاته انه يستحق هذا الاحساس نفسه يساوي ان هو ايه غير مستحق وعندما يشعر الانسان في ذاته انه غير مستحق بالحقيقه مش بيمثل علينا هذا الاحساس بعدم الاستحقاق يساوي الايه الاستحقاق في حد ذاته عشان كده في القداس نقول له انت الذي اعطيتني هذه الخدمه المملوءه سرا مش احنا اللي خطفناها هو اللي يديها ولما يجي يديها للواحد يستصعبها الانسان يقول له يا رب مش ممكن انا تختارني من وسط الناس الكويسه ده انا اوحش واحد يقول انا عايز اوحش واحد ده تعال زي ما عمل مع مين داوود اصغر اخواته محتقر محدش سائل فيه هناك ورا الغنم حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء كلمة صعد يعني كان ايه كان تحت متغطس ما هو لو كان عمده بالرش ما كانش صعد كان ينزل يوحنا يجيب مية ويبقى صعد يوحنا من الماء ومسك المية ورش على وش المسيح وتعمد لكن كون المسيح يصعد من الماء معناه ان المعمودية كانت بالايه تغطيس الجماعة اللي بيحبوا يعمدوا بالرش يقولوا انتوا يعني تيجوا في الهيفا وتتصدروا ايه يعني تغطيس ولا رش المهم يتعمد وخلاص نقول لهم طب ما دام انتوا مخكم كبير كبير كده اكبر مننا وما تفرقش معاكم طب ما تغطسوا يعني ما دام انتوا مش هتفرق طب ما تهودونا وتغطسوا يقول لا هنعملها بالرش اذا بقى الحكايه ما هياش مش هتفرق لا دي هتفرق هتفرق ليه لان كل قصص المعمودية اللي سمعناها في الكتاب المقدس كانت بالتغطيس لسه القصة اللي قارينها بتاعة الخصي الحبشي اللي جت فين اعمال ثمانية امال كرنيليوس في ايه اعمال عشر لازم تحفظوا الحاجات دي الخصي في اعمال ثمانية بعد ما عمده فيلبس يقول لك ولما صعد من الماء خطف روح الرب فيلبس برضه طلعوا من الماء مش كده وبس معلمنا بولس في رسالته الى اهل روميا يقول فدفنا معه بالمعمودية يبقى المعمودية ايه دفن يبقى ايهما اليق تغطيس ولا رش هو الدفن ينفع مع الرش مين اللي يتناسب مع الدفن واحد اندفن جوه المية فدفنا معه بالمعمودية للموت يعني ساعة ما الواحد بيتغطس في المية مات مع المسيح واندفن حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة جدة الحياة يعني الحياة الجديدة عشان كده بيتغطس الواحد في المية كم مرة ثلاث مرات دي لها سببين على اسم الثالوث وفي نفس الوقت متشبها بموت المسيح ودفنه ثلاثة أيام عشان كده يقول معلمنا بولس في بقية الآية اللي هي فيها دفنا معه بالمعمودية لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته لو أنت اتحدت معاه بشبه موته ليه سماها شبه موته؟ لأنك أنت في الحقيقة ما متش ما اتصلبتش ده أنت اتغطست في المية بس اعتبرها ربنا كأنك مت معاه طالما مت معاه يبقى من حقك ايه كمان تقوم معاه فتأخذ الحياة الجديدة والميلاد الجديد نصير ايضا بقيامته ومرة تانية في رسالة كلوسي يقول مدفونين معه في المعمودية انتوا عارفين لو كان قالها مرة واحدة كنا قلنا يعني ايه غلطة لسان وان كان ده لا يجوز في الكتاب المقدس ده روح قدس اللي بي- بيوحي او كنا قلنا يا عم انت هتعلق على مرة شبهها كأنها دفن نقول له لا ده ده, ده قصدها لانها متكررة في رسالة كلوسي يقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه يبقى متنا وقمنا ويقول فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الآب طب أنا قمت إمتى مع المسيح يوم المعمودية ويقول في رسالة فيلبي آية أنتم حافظينها لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته أقول له أنت تشبهت بموته إزاي؟ يقول لي يوم ما اتعمدت ودي اللي بنقول عليها النعمة والبر إن أنا ساعة ما اتعمد كأنك بالظبط اتصلبت مع المسيح وقمت معاه فتقوم بقيامة جديدة حياة جديدة عشان كده في أحد الآباء القديسين اسمه غرغوريوس أسقف مدينة اسمها نيسوس يقول المعمودية قبر وأم المعمودية إيه؟ قبر وأم يعني أنت حضرتك لما تشيلي طفلك على كتفك وتيجي تعمديه في الحقيقة أنت رايحة تدفنيه في القبر قبر المسيح هيندفن ويطلع لك واحد جديد مش ابنك ولكنه ابن مين ابن الله هذه جمال المعمودية قبر وأم قبر بيندفن فيه الإنسان العتيق وأم يولد منها الإنسان الجديد فكيف تكون المعمودية قبر وأم وهي بدون تغطيس يبقى الحكاية مش حكاية إن هي مزنقة معانا الألفاظ لكن دي معاني لاهوتية جبارة فالسيد المسيح صعد من الماء صعد للوقت من الماء معناها انه كان متغطس واحنا لازم نعمل زيه كلمة صعد للوقت من الماء مش بس بتشرح لينا التغطيس ولكن ايضا تشرح لينا ان المعمودية تكون بالماء ما بيقولك صعد من الماء لان في بعض الناس يقولوا المعمودية هي الإيمان ويسموها معمودية الروح القدس ويعتبروا معمودية المية مجرد ممارسة طقسية لا قوة لها يقول لك ايه الدليل الدليل ان الناس اللي يتعمدوا لسه بيغلطوا طب هو حد في الدنيا قال لك لما نتعمد نبقى معصومين من الخطأ محدش قال كده اي واحد ممكن يغلط وان قلنا اننا بلا خطية ايه نضل انفسنا وليس الحق فينا محدش ادعى في يوم من الايام ان المعمودية تمنح الناس العصمة من الخطأ فده مش دليل مش يقول لي علشان بعد المعمودية لسه بنغلط يبقى ما تعمدناش والمعمودية كانت أبانطة وأي كلام لا طبعا سيد المسيح اعتمد بالماء وادي كمان الناس اللي عمدوا في سفر الاعمال كانوا بيعمدوا بالماء في الخصي مرة ثالثة بقولها لكم قال له هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد ايه اللي يخليه يتكلم كده الا اذا فيلبس كان شرح له انك لازم تتعمد بالمية والراجل قاعد مشغول يقول نفسي اتعمد بس لو في مية دلوقتي معناش غير جركن المية اللي بنشرب منه وهو فيلبس قال لي ده المعمودية بالتغطيس هيغطسني ازاي في جركن قاعد مشغول بالموضوع وهو قاعد ماشي بالمركبة مركبة يعني حنطور قال له طب ما في مية اهي نقرة مية ممكن يتعمد قال له ما فيش مال تعال تعال ونزلوا اتغطسوا في المية ولما صعدوا من الماء خطف روح الرب فيلبس وبرضه في قصة كرنيليوس وسجان فيليبي جابوا مية وعمدوه طب شمعنا المية ليه نتعمد المية ليها اسباب كتيرة نمرة واحد لو تفتكروا في سفر التكوين في بداية الخليقة كانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ايه ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وبعدين قال الله ليكن نور فكان نور يعني كان الخليقة كلها طلعت من المية بالروح القدس روح الله يرف على وجههم فالخليقة الأولى كانت بالماء والروح عشان كده الخليقة الجديدة تبقى بالإيه الماء والروح إذا كانت المية وده تأمل قاله أحد الآباء المية بتطفئ النار وتروي العطشان فقال ان المية المعمودية تطفئ نيران الشهوات والعطش اليها يعني واحد عطشان للشهوات وجواه نار عايز يتمم شهواته المعمودية تهذبه والمية ايضا بتستخدموها للغسيل والمعمودية هي غسيل غسيل بس مش غسيل الجسم غسيل القلب لما شاول الطرسوسي اللي هو بولس الرسول راح لحنانيا الكاهن في دمشق قال له لماذا تتوانى قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب يبقى المعمودية بتغسل الإنسان من خطاياه فلائق بيها إنها تكون بالمية حد في الدنيا بيغسل بالزيت او يغسل باي حاجه غير الميه فهي بتغسل عشان كده بنعرف كمان ان المعموديه تغفر الخطايا في سفر الاعمال لما الناس امنوا بالمسيح بعد الوعظه اللي قالها بطرس بعد حلول الروح القدس وسالوا ماذا نفعل قالوا له قال لهم ايه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا يعني المعمودية تعمل ايه تأتي غفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس وهنا تقبلوا عطية الروح القدس بعد المعمودية زي ما احنا بنعمل الاول معمودية بعدين بعدين ايه الميرون ممكن الميرون قبل المعمودية مش ممكن معلمنا بولس في رسالته الاولى لاهل كورنثوس لما بيتكلم عن الناس الأشرار الخطاه المليانين بالسلبيات في حياتهم قال هكذا كان أناس منكم أنتم كنتم كده برضه لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا امتى دي يا معلمنا بولس يقول لما اتعمدتوا اغتسلتم يبقى المعمودية غسيل عشان كده بالميه ومرة تاني في رسالة العبرانيين يقول معلمنا بولس لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي أقول له تقصد إيه يا معلمنا بولس يعني نروح نستحمى والتطهيرات زي بتاعة اليهود يقول أنا بولس أتكلم عن تطهيرات اليهود ده انا عمال احارب التهود عارفين ولا مش عارفين اكتر واحد وقف للممارسات اللي اصلها يهودي ويحاربها بولس الرسول وكان من ضمن الممارسات دي ان الانسان يغتسل عشان يتطهر بالمية قال لهم المية اللي انتوا بتتطهروا بيها دي زي قلتها امال عايز ايه يقول معمودية فيتكلم هنا مغتسل أجسادنا بماء نقي بيتكلم عن المعمودية مش عن التطهيرات بتاعة اليهود عبرانيين 10 22 ومرة تاني في كورنثوس الثانية بيقول فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله يبقى المعمودية غسيل عشان كده من اللائق أنها تكون بالماء الخليقة الأولى كانت من الماء إطفاء النيران وإطفاء الظمأ العطش بالماء وتغسل الخطايا وهناك أيضا نبوات عن المعمودية بالماء في العهد القديم في نبوة جميلة في سفر حزقيال بس احنا بناخد النبوة دي على انه بيتكلم عن المية بس هو بيقول كلمة رش بس كلمة التغطيس شرحناها قبل كده فقال في حزقيال 36 وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم بص بقى نتيجة المعمودية يحصل إيه قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم الروح القدس وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم نبوة جميلة عن المعمودية وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها حسقيال 36 25 و 26 و 27 الآية دي النبوة دي بنقراها في اللقان عارفين اللقان طبعا اللي هو غسل الأرجل اللي هو بيعتبر امتداد للمعمودية لأن المعمودية مرة واحدة فإذا تلوثت أقدامنا بالخطايا يبقى مدعوين للتوبة ورمزها اللقان غسل الأرجل أيضا المية بتنعش النفس مش الواحد لما يكون كده راجع تعبان من شغله يدخل يغسل وشه أو أو ياخد دش تتجدد حيويته ويخرج فرحان مبسوط فالماء يجدد النفس عشان كده في المعمودية أيضا تتجدد النفس وفي آية جميلة في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس ودي بنقراها في سر المعمودية في البولس بتاع المعمودية يقول ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن لأن البر بتاعنا هيبقى زي قلته أعمال البر اللي احنا عملناها بيسموها البر الذاتي اللي هي الكبرياء وإحساس الإنسان بذاته دي ملهاش قيمة عند ربنا لا في بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ادي الغسل بتاع الميلاد الثاني الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا ادي المعموديه غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه كلمه سكبه دي تمشي اكتر مع السوائل ولا المواد الصلبه الواحد اللي بيسكب يسكب ميه يسكب مش كده فالروح القدس دايما تستخدم معاه كلمه ينسكب انسكاب الروح كانه ميه تغسلنا الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بغنى ده يعني ميه كتير مش رش يبقى شح سكبه علينا بايه بغنى بيسوع المسيح مخلصنا وفي رسالة أفسس وده الجزء اللي بيتقري في سر الإكليل بيتكلم عن المسيح والكنيسة لما يقول عنها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة المسيح طهر الكنيسة بغسل الماء الماء معمودية في ناس يمسكوا كلمة بالكلمة اللي هي آخر كلمة في الآية يقول لك لا مقصود الوعظ يعني المسيح بيطهر الكنيسة بالوعظ بالكلمة نقول ما فيش مانع ما هو الوعظ يخلي الناس يؤمنوا ولما يؤمنوا يتعمدوا فيبقى غسل الماء بالكلمة الكلمة يعني كرازة لما الناس يسمعوا ويأمنوا هيتعمدوا فعشان كده الآية بتقول بغسل الماء بالكلمة يعني دي بداية السكة بداية السكة الكرازة ومش كده وبس ده الماء اللي احنا بنعمد فيه الناس لابد يقرأ عليه كلمة الله فيتقدس يبقى بغسل الماء بالكلمة معناها المية دي تقدست بالكلمة فاللي يتغطس فيها ياخد الميلاد الجديد والمعمودية أيضا تخلص ودي جت في رسالة معلمنا بطرس الأولى الإصحاح ثلاثة الآية 21 وهو بيتكلم عن الطوفان يقول إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء خلصوا بالماء احنا دايما مفكرين خلصوا بالفلك الفلك أنقذهم من الغرق والمية أنقذتهم من الخطية لأن كل اللي ماتوا بره الفلك دول الناس الخطاة لو كان نوح قاعد في وسطيهم هو وأولاده كانت علم منهم الإيه؟ الخطية فهم خلصوا بالفلك من الغرق وخلصوا بالماء من الخطية عشان كده يقول إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثماني أنفس بالماء يعني خلصوا بالفلك وخلصوا بالماء المية اللي غرقت الأشرار خلصت الأبرار هي بعينها الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية آية جميلة واضحة الذي مثال الطوفان يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح هنا بيربط بين المعمودية والقيامة اللي هي حكاية مدفونين معه ونقوم ايه معه طبعا لما يكون الطوفان رمز للمعمودية تبقى المعمودية تغطيس ولا رش ده طوفان وعبور البحر الأحمر رمز للمعمودية تبقى رش ولا تغطيس ده ده ده جوه المي المياه سور ليهم ومن ضمن رموز المعمودية في العهد الجديد قصة مريض بركة بيت حزدة 38 سنة ملقى جنب البركة يتوقع تحريك الماء اللي ينزل في المية يشفى من كل مرض اعتراه وكان الملاك بينزل يعمل ايه يحرك المية زي المنظر بتاع سفر التكوين روح الله يرف على وجه المياه لما تتحرك المية ينزل واحد يشفى وايضا بركة سلوام اللي اغتسل فيها مين المولود اعمى كل انسان بيولد اعمى بسبب الطبيعة الفاسدة اللي ورثناها من ادم الانسان بالفطرة طبيعته فاسدة فلازم تتجدد هذه الطبيعة بالمعمودية فياخد البصر زي ما المولود اعمى شفي بيد السيد المسيح نرجع تاني للنص اللي احنا بنشرحه في انجيل متى صح ثلاثة فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء في انجيل لوقا يقول واذ كان يصلي السماوات انفتحت له كلمة اذ كان يصلي الشرح اللي فات يجي عليها المسيح بيصلي ليه مش هو الله اللي بيقبل الصلوات اقول لك اه بس ما تنساش انه تجسد فصار انسانا كاملا فبقى يعمل اعمال الانسان وفي نفس الوقت بيعمل اعمال الله بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير يعمل جميع اعمال الله يخلق ويضبط الكون ويخلص البشر ويرعى ويدين ويسامح ويغفر كل اعمال الله وفي نفس الوقت يعمل كل اعمال الانسان ما عدا الايه خطيه عشان كده كان بيصلي في انجيل لوقا بالذات ذكر ان المسيح صلى تسع مرات مرة عند المعمودية في صح ثلاثة ومرة في صحاح خمسة بيقول أما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي كأنها عادته كان يعتزل في الإيه؟ في البراري ويصلي ودي اللي اتعلمنا منها الرهبنة وفي إنجيل لو أصحاح ستة الليلة اللي كان بكرة هي... هيعين تلاميذه ال 12 يبقوا رسل في تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله طول الليل بيصلي وعشان الصبح هيختار ال 12 عشان كده اعرف بعض الاباء الاساقفه في الليله اللي هيرسم بكره فيها كهنه طول الليل يبقى سهر سهران يصلي عشان يبقى الاختيار مظبوط والرسامه مظبوطه لان لما بيترسم قسيس مش مظبوط بيضيع الدنيا اذا كان اذا كان المسيح نفسه عمل كده بقى انه الليله اللي هيختار فيها ال 12 رسول من تلامذته قضى الليل كله في الصلاة لله وهو الله العالم كل شيء لكن يقول ما جراش حاجة أصلي وبالرغم من كده كان فيهم واحد طلع أي كلام اللي هو مين يهوذا كأن ربنا بيعزينا يقول معلش ما تزعلوش في لوقا تسعة يقول هو فيما هو يصلي على انفراد وجم تلاميذه بعد ما صلى وقال لهم من تقول الجموع اني انا واعلن بعدها ان هو المسيح ابن الله الحي وفي نفس الاصحاح قصة التجلي يقول وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيرة ولباسه مبيضا لامعا يعني معلمنا لوقا بالذات قال ان هو بدأ يتجلى أثناء ما كان بيصلي وفي مرة تاني في إنجيل لوقا صح 11 وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي يعني يظهر شافه في شكله منظر جميل وهو بيصلي قالوا احنا باين عليه ما صليناش قبل كده ما اتعلمنا الصلاة بتاعتك دي عشان نبقى زيك ناخد النعمة العظيمة اللي انت فيها دي وفي لقى 22 السيد المسيح قال لبطرس هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك المسيح صلى من أجل بطرس حاجة عجيبة تقول لي ده بيصلي ليه أقول لك لأنه إنسان طب مين يقبل صلاته هو يقبل صلاته ما هو هو الله وهو إنسان أو ممكن الآب السماوي يقبل صلواته وطبعا عارفين ان هو صلى في بستان جثماني في انجيل لقا 22 قال واذ كان في جهاد كان يصلي باشد لجاجه وعلى الصليب السيد المسيح صلى مرتين لما قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون ولما قال يا ابتاه في يديك استودع روحي وفي صلوه طويله للمسيح ذكرت في انجيل يوحنا صح 17 وهو بيتكلم مع الاب وإذ السماوات قد انفتحت له كلمة انفتحت معناها قبل كده كانت إيه؟ مقفولة طبعا بسبب آدم وخطيته السماوات اتقفلت عشان كده كان لازم المسيح يفتح لنا السماء فتحها بالمعمودية وفتحها مرة تاني يوم العنصرة لما نزل الروح القدس وحل على التلاميذ وفي إنجيل يوحنا صح واحد السيد المسيح قال من الآن ترون السماء مفتوح وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان السماوات تتفتح بسبب المسيح طبعا كان هناك إشارات في العهد القديم لفتح السماء بالرغم أن هي مقفولة اتفتحت عشان تاخد أخنوخ واتفتحت عشان تاخد مين تاني إليه واتفتحت ليعقوب لما شاف السلم اللي هو رمز للمسيح وبعدين في سفر ملاخي في وعد قال افتح لكم قوى السماء هيفتح ويدينا خيرات كانت نبوة وانفتحت السماء في العهد القديم لما نزلت المن وهو رمز للمسيح وفي العهد الجديد انفتحت السماء ونزلت ملاية قدام بطرس وشاف الرؤية بتاعت قبول الأمم كأن السماء اتفتحت للأمم عشان يروح يعمد كورنيليوس اللي هو أول واحد أممي آمن بولس الرسول اختطف إلى السماء الثالثة قد اتفتحت له السماء ويوحنا في سفر الرؤيا يقول وإذا باب مفتوح في السماء ونبوة في العهد القديم في أشعية يقول له ليتك تشق السماوات وتنزل وعلى فكرة في الإنجيل مرتين يتقال انفتحت السماوات والمرة الثالثة يقول وإذا السماوات قد انشقت لأن كأنها تنفيذ للنبوة بتاعة أشعية 64 واحد ليتك تشق السماوات وتنزل أنت أيضا وأنت لما دخلنا المعمودية اتفتحت السماء في وشنا السماء مقفولة بالغضب اللي هيفتحها هي المعمودية زي ما اتفتحت في معمودية ربنا يسوع المسيح لما انفتحت السماء فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتيا عليه هو المسيح محتاج الروح القدس يحل عليه ده الروح القدس هو روح المسيح اسمه من ضمن ألقابه روح الابن أو روح المسيح روح متحد به منذ الأزل وإلى الأبد ولا يمكن ينفصل عنه زي اتحاد المسيح بالآب واتحاد الآب بالروح القدس ده ثالوث واحد في الجوهر ومع ذلك لأن المسيح صار إنسان كان لازم يحل عليه بصفته إيه؟ إنسان هو جواه في اتحاد ويحل عليه كإنسان وهناك إشارة جميلة في العهد القديم في أحد الذبايح كان يجيبوا عجينة يعجنوها بالزيت وبعدين يعملوها فطيرة وبعدين يمسحوها بالزيت من بره يقول لك ملتوتة بالزيت ومدهونة بالزيت فالآباء فسروها قالوا كلمة ملتوتة بالزيت إشارة إلى اتحاد المسيح بالروح القدس منذ الأزل وبالرغم إن هي ملتوتة بالزيت اتمسحت من بره بالزيت إشارة لحلول الروح القدس على المسيح يوم المعمودية فهو ملتوت معجون بالروح القدس وممسوح من بره أيضا بالروح القدس اتحاده بالروح القدس من جهة اللاهوت ومسحه بالروح القدس من جهة الناسوت الروح القدس كان يحل على الأنبياء في العهد القديم عشان يبقوا أنبياء ويحل أيضا على الملوك ويحل على الكهنة يمسحوهم بالزيت يبقى ملك أو كاهن أو نبي والسيد المسيح عندما حل عليه الروح القدس يوم المعمودية اتمسح ملك ملك الملوك ورئيس الكهنة الأعظم ونبي نبي لأنه هو الذي أنبأنا بمشيئة الآب طبعا لو حبيت تقولوا الروح القدس وعلاقته بالمسيح في التجسد سهلة يوم ما حبل به في البطن حبل بالروح القدس عشان كده بنقول في قانون الإيمان وتجسد من العذراء مريم ومن الروح القدس أو من الروح القدس ومن العذراء مريم وفي القداس بنقول هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء مريم تجسد وتأنس فيبقى الروح القدس مشارك في خلق ناسوت للمسيح في بطن العذراء ودي في المعمودية الروح القدس حل عليه وفي التجربة على الجبل هناخدها الأسبوع الجاي كان لنا عمر يقول لك اقتيد بالروح الروح القدس كان معاه والمسيح قال ان هو بيخرج الشياطين بالروح القدس وبعدين ارسلوا لينا بقى قال الروح القدس انا هرسله ليكم حلول الروح القدس ايضا في المعمودية المسيح عشان يعرفنا الثالوث ادينا شايفين الاب في السماء بيتكلم والابن في الماء بيتعمد والروح القدس في الهواء على شكل حمامة وحلول الروح القدس على المسيح ايضا كان علامة ليوحنا المعمدان هو قال كده في انجيل يوحنا الذي ارسلني لاعمد بالماء قال لي الذي ترى الروح اتيا ومستقرا عليه هو اللي هيعمد بالروح القدس وطبعا هناك نبوات كثيرة في العهد القديم عن ان المسيح يمسح بالروح القدس هنأجل الكلام فيها عشان الوقت راح لان هيجي لنا حتة تاني المسيح فيها قال روح الرب عليا مسحني هناخد فيها النبوات دي لكن قبل ما نمشي هقول لكم بسرعة حكاية ليه الروح القدس حل بشكل حمامة هو حل على تلاميذ شكل ايه ألسنة نار النار دي بتطهر المسيح محتاج تطهير لا يبقى الروح القدس مش هيحل عليه عشان يطهره واللسان علشان يديهم مواهب المسيح مش محتاج مواهب عشان كده حل على المسيح في شكل حمامة عشان يفكرنا بحمامة نوح فاكرين حمامة نوح حمامة السلام دي اللي رجعت وفمها غصن الزيتون ونوح كان بداية جديدة لخليقة جديدة كله ضاع وبقى نوح آدم جديد فكأن الحمامة اللي نازلة دي تقول ده نوح الجديد ده آدم الجديد ده البداية الجديدة ده بعد الطوفان بعد المعمودية كله هيموت وهيبقى المسيح وشعب المسيح وبرضه يفكرنا بروح الله الذي يرف على وجه المياه ما بيرف دوت شكله شكل ايه حمامة كده بترف على وجه المياه والسيد المسيح قال لنا كونوا بسطاء فالحمامة بسيطة يعني طائر لا يعض ولا يخربش ولا يأذي ولو خدت من تحته البيض ولا يعمل حاجة ممكن الفرخة تنقرك لكن الحمام ما يعملش حاجة لو خدت من تحتها العصافير بتاعتها ما تعملش حاجة فهي بسيطة ووديعة والسيد المسيح كان ايه وديع وتواضع القلب والحمامة هي الطير الوحيد اللي كان بيستخدم في الذبائح في العهد القديم فكأن الحمامة وهي نازلة كده بتقول ده الذبيحة اللي هيندبح وهناك أيضا نبوات عن حكاية الحمامة إن الكنيسة موصوفة في النبوات بأنها حمامة أجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب والمزمور يقول له لا تسلم للوحش نفس يمامتك كنيسة يعني وفي سفر النشيد المسيح يقول للكنيسة عيناك حمامتان ويقول للكنيسة يا حمامتي في محاجئ الصخر في ستر المعاقل ويقول لها افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي والكنيسة تقول عن المسيح عيناه كالحمام على مجاري المياه عشان كده حل بشكل حمامة فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت صوت من السماء الله بيتكلم بعد طول صمت من زمان محدش سمع صوت ربنا النهارده بيتكلم لان المسيح فتح لنا الباب ان نسمع صوت الاب ونفس الصوت اللي اتقال في المعموديه اتقال مره تانية في التجلي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ومره تاني الاب السماوي تكلم مع الابن والناس سمعته لما الابن بيقول له مجد ابنك فجاء صوت من السماء مجدت وامجد ايضا كانش حد بيسمع صوت الاب هذا هو ابن الحبيب الرب قال لي انت ابني انا اليوم ولدتك ويفكرنا بالنبوة أو الكلمة اللي قالها ربنا لإبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق ابن الحبيب وحكاية الذي به سررت من المهم إن أنا أقرأ لكم نبوة جميلة جت في أشعية إصحاح 42 بيقول هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي المزمور يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك والنبوة بتاعت أشعيا تقول إيه عبدي الذي سرت به نفسي الأب السماوي جاب الآيتين حطهم مع بعض هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت هقول له بس الذي به سررت جت عن العبد يقول ما هو عبدي برضه عبدك ازاي ده مساوي للاب في الجوهر تقدروا انتوا تفسروها لي كيف يكون المسيح عبد للاب ها انتوا خلاص كإنسان هو ابن وعبد ابن باللاهوت وعبد بالناسوت لأنه شبهنا في كل شيء بالظبط كده فهو ابن الآب عشان كده يقول له يا أبتاه وعبد للآب عشان كده يقول له يا إلهي والآب يقول له يا ابني هذا هو ابن الحبيب وممكن يقول له يا عبدي زي كده هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري اللي أنا اخترته يعني الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم طبعا وضعت روحي عليه ده من جهة النسوت لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف فتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته دي نبوة عن المسيح هو الابن الحبيب والعبد المتألم عشان كده على الصليب على في المعمودية قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هنا في المعمودية شهادة للمسيح من اثنين